السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا في هذه السلسلة الطيبة من موضوعات الإسلام منهج حياة ودي الحلقة الرابعة للأخوات لسلوك الأخت المسلمة مع زوجها أو اللي بيسموه حق الزوج وزي ما قلت ما بحبش أسميه حق لأن بين الزوج وبين زوجته مفيش حقوق في حب وفي مودة ففي هذا الحب وفي هذه المودة بتذوب الحقوق اتكلمنا مش هكرر لكن بفكر بس أخواتي إن احنا اتكلمنا عن الإخلاص إنك أنت بتعاملي زوجك بإخلاص يستحق أو لا يستحق هيقدر مش هيقدر يستاهل ما يستاهلش أنت بتعاملي ربنا وربنا قدر له ان هو زوجك خلاص الاخلاص و حسن المعاشرة وبعدين الطاعة والتزين والاقتصاد وحسن معاملة اهله النهاردة هنختم كلامنا مع الاخوات باهم موضوع بين العلاقة في العلاقة الزوجية بين الزوج وبين زوجته وهو حل المشاكل الزوجية مشاكل ما فيش بيت ما بيخلوش من مشاكل حتى بيت النبوة صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن سيدنا النبي بشر قل إنما أنا بشر مثلكم سورة الكهف في آخرها بس يوحى إلي وسيدنا النبي عليه السلام بيتأثر قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون و... وبيتجوز و... و... ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية سورة الرعد في آخرها يعني يعني بشر زينا بيتأثر وبيتجوز وعارف الحياة ومشاكلها وكذا وكذا وكذا لكن عظمة الإسلام إن هو بيحل مشاكلنا إزاي نحل المشكلة أنت في فترة كتب الكتاب يعني طبعا فترة كتب الكتاب والفسح وال والعزايم والكلام الجميل والكويس والعلاقات الكويسة لكن لابد ولازم وضروري وحتما تحطي أساسات تتعاملي بيها مع جوزك بعد كده تبقى دي من فترة كتب الكتاب تخش على شقتك بعد كده وعلى بيتك وانت حاطه الاساسات دي مش موضوعي بس بسرعة ما دي اللي ممكن ما تجيبش مشاكل بعد كده بقى يعني مثلا الانفاق في البيت هيبقى ازاي هو اللي هيجي يصرف هو طبعا هو اللي بيصرف على البيت مفيش نقاش اه حتى انت لو كنت بتشتغلي هياخد جزء من من مرتبك مقابل تقصيرك في البيت لكن الباقي ليكي ده تتصرفي فيه تجيبي بيه مستيكه تروحي تديه لوالدتك تحوشيه ده موضوعك ذمه الذمه الماليه للزوجه منفصله تماما عن الذمه الماليه للزوج لان الزوج هو المكلف بالانفاق لان قلنا ان القوامه هنا قوامه تكليف وليست قوامه تشريف الرجال قوامون على النساء سوره النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ولذلك حتى في الفقه يقول لك ايه الراجل ما يديش الزكاه لمراته هم أربعة طبعا بإجماع العلماء الأب والأم والزوجة والعيال ما فيش حاجة اسمها أن أنا أدي زكاة لأبويا أو أمي أو عيالي أو مراتي لا ده أنا مكلف شرعا أن أنا أنفق عليه لكن الزوجة لو غنية وجوزها فقير ممكن تديله الزكاة شوف العكس إزاي ممكن هي تديله الزكاة إذا في ذمة مالية منفصلة يبقى هتتفقي مع جوزك على الانفاق في البيت ازاي هو هيسيب فلوس وانت بتشتري ولا انت تقولي له هو يشتري ولا بيديك الفلوس وانت بتتصرفي ده موضوعكم الاسلام ما يقولش تعملي ايه انما الاسلام يقول ايه في اول سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم عند شروطهم فلو في اتفاق بينك وبين زوجك تمشوا بيه ادي الانفاق المشاكل الزوجيه تتحل ازاي وانتوا لسه زي السمن على العسل زي ما بيقولوا كويسين وحلوين ها نبدا ازاي مين اللي يبدا بالصلح طب افرض ما اتفقناش مين اللي يخش يصالح بيننا هل هنقول المشاكل بتاعتنا لاهالينا ولا الاسر متجنبه نجنب المشاكل بتاعتنا ولا ولا ولا اتفقوا اتفقوا الزيارات في البيت ممنوع منعا باتا اي راجل يخش البيت حتى لو كان اخو الزوج في غيابه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول إياكم والدخول على النساء قال رجل يا رسول الله أرأيت الحم قريب الزوج قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت اللي بيجي منه الموت الموت الموت اللي يروح يزور أخت مراته فما يلاقيش جوزها اه دي زي أختي ده انا لو شفتها علينا اغطيها اصل ده مش- ايه الكلام الهجس ده احنا بنتكلم في دين دلوقتي دين دين لا يقول لك انت راجل خاين ولا يقول هي وح لا لا لا لا ده شرع بنلتزم بيه اياكم والدخول على النساء ما حدش يخش على واحده مغيب عنها زوجها او لوحدها ها، ويكون من المحارم المؤقتين يعني اللي ممكن يتجوز اه، اللي ممكن يتجوزها لكن لو محارم ابدي محرم ابدي زي خالها عمها ابوها اه، ابنها ابن جوزها اه، اه، اللي هي تبقى خالتهم اللي هي تبقى عمتهم دي مفيش مشكلة اتفقي على هذا ان ان ان خلي بالك لو اي واحد من طرفك جه يزورنا وانت مش موجود من آه، مؤقت يعني محرم مؤقت مش هيخش عشان عيلتك ما تقولش اه من ساعه ما اتجوزته وهي كوشت عليه ما هي مش عايزه حد والى اخره فاحنا بنحط اساسات عشان ما تحصلش المشاكل لكن هفترض ان المشاكل حصلت المشاكل حصلت في دور بقى خاص بيكي انت لان انا بكلم الاخوات دلوقتي ولما هنكلم الاخوه بعد كده هيبقى في كلام خاص بيهم هم بقى اللي خاص بالزوجه بقى في المشاكل ايه مجرد المشكله ما بتحصل خلاص بقى مش معناها النهايه هو مشكله الاخوات بقى مشكله مع جوزها خلاص بس خلاص انتهى ايه انتهى خلاص ايه اللي انتهى هي صحوبيه دي علاقه زوجيه علاقه ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاقا أنت هتكشف كلهم على راجل ولا إيه ده كلام ده جوزك خلاص تتحل المشكلة ومفيش أي مشكلة إنما الشيطان طبعا بيحاول ينفخ الشيطان عايز يوقع بينا كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الشيطان عايزنا في حزن وغم ونكد فأنت كبري مخك أولا أولا المشكلة ما تباتش حذاري ان المشكله تبات تبات يعني ايه يعني بكره ان شاء الله ابقى صالحه وحتى انا بكره مشغول اقول لك خليها بعد بكره هو ايه ده ليه هو النفوس كده ب- ب- بايدك يعني لا لا خلي بالك أش- ان الشيطان يجري من يجري من ابن ادم مجرى الدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم الشيطان بيجري في عروقنا وزي انت ما تتاثري الراجل بيتاثر والراجل برضه عمال يقول خلاص والله ما جت صالحتني خلاص وتنتهوا وانا ما نساء كتير وانا يعني خلاص مش عارف ايه وانا افرجها وانا اوريه والشيطان بقى ها فانت لا تعيني الشيطان على جوزك ولا تعيني الشيطان على نفسك مفيش حاجه اسمها بكره ولا بعد افرض متي النهارده ربنا يبارك في عمرك تبقى اخر علاقتك بزوجك انك ميته وهو زعلان منك او غضبانين من بعض او زعلانين مع بعض ولما تشوفوا بعض في الاخره هتبقى تعملي ايه بقى ان شاء الله ده منظر برضه لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه باتت باتت يعني نامت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها الملائكه باتت تلعنها الملائكه فخلي بالك الملائكه بتلعنك والعياذ بالله وانت نايمه وجوزك زعلان منك وانت تقولي خليه هو حر مطرح ما يحط راسه يحط رجليه ان شاء الله مش عارف يحط ايه ده استني استني انت بتقولي ايه في ملائكه بتلعنك وانت نايمه ممكن تموتي في اللحظات دي يبقى كل اللي عملتيه ضيع والعياذ بالله خلي بالك خلي بالك يبقى مفيش حاجه اسمها ال- بكره ان شاء الله إيه طب بعد بكره طب الاسبوع اللي جاي مش بايدك لازم بسرعه اختي لما يكون في عندك ربنا يعافيك يا رب لما يكون عندك نار ولعه في بيتك ولعه صغيره كده شعله صغيره بتقول اه ح- حابه اطفيها ان شاء الله ما انا اصل انا عندي طفايه حلوه من نوع اسرعي بسرعه طفي النار دي ان شاء الله تكون شعله شعله ان شاء الله تكون عقبه سجاره طفيها بسرعه لان النار دي لو سبتيها ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل هتتسع هتتسع هتتسع هتطفي ايه ولا ايه ما خلاص ولعت بالظبط كده المشكله المشكله بتبقى صغيره وزعله بسيطه ممكن خلاص طفيها طفيها هتتطفى طبعا مش محتاج اقول يمكن واحده تقول انت عمال بتركز علينا ما انا بكلم الاخوات دلوقتي دي محاضره الاخوات انما لما اتكلم عن الاخوه بقى هقول لهم بيعملوا ايه بوصيهم والله ربنا اللي عالم وان شاء الله و- واسمعوا معاهم برضو المحاضره الثانيه بتاعتهم يعني يبقى نمرة واحد المسارعة في حل المشكلة مفيش حاجة اسمها تباتي وجوزك زعلان منك اتنين اتنين يكون عندك نية حل المشكلة نية الصلح لأن ربنا بيقول في سورة النساء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما آه إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريد إصلاحا يريد يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لكن ما كم ما مش عندك نية الصلح مش عندك نية الصلح والله ما معاك تقول له أنا آسفة طب معلش طب ربنا مش هيخليكم تصلحوا مع بعض وربنا مش هيحببكم في بعض ان انت ما عندكيش نيه الصلح يبقى لازم تنوي بالنيه كده يا ربي انا ناويه صلح وانا ناويه خير ومن تواضع لله رفعه مش الشيطان يقول لك اه انت جايه بقى مذلوله اهو اه جايه اه وخانعه وانت اللي جيتي اه مش عارف ايه وبتاع فرقبتك لا لا لا لا ده من تواضع لله رفعه وما وما تواضع عبد لله تبارك وتعالى الا زاده الله عزا الا زاده الله عزا فانت رايحه لله مش رايحه عشانه انت رايحه لله وبتاخد الاجر والثواب لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام وخيرهما خيرهما الذي يبدا بالسلام يبقى لازم يكون عندك نيه الصلح انك تتصالح طيب ايه تاني مفيش حاجه اسمها اسيب البيت وامشي بقى حذاري وعلى الله واياكي ليه هي مش لوكاندا انت ساكنه في اوتيل انت ولا في لوكاندا هتروحي تصاحبي تحاسبي صاحب اللوكاندا في اي لحظه وتقولي له خلاص انا ماشيه المفتاح بتاع الاوضه اهو ايه ده دي شقتك ده بيتك بيتك اللي عشت فيه واسستيه بيتك اللي كنستيه ومسحتيه بيتك اللي نمت فيه حتى يحن عليك بيتك ها ازاي تسيبيه الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فحش في القول أو فحش في العمل واحدة سبت جوزها شتمته مثلا أو فحش في العمل الفاحشة والعياذ بالله لا يبقى يحرم عليها فعلا دي آه لكن أي مشكلة بتحصل إيه لو والله ما أنا أعدالك آه أنا هلم حاجتي وأمشي تمشي تروحي فين تمشي تروحي فين ده بيتك ده بيتك يبقى تقعدي في بيتك والمشكلة تتحل في البيت لأن خروجك بره البيت هيعقد المشكلة أكتر أولا مفيش راجل هيجري ورا مراته هيقعد يقول لك أنا أجري وراه ما دام ثابت البيت والله لا ترجع ده مش كده ده بيقول لك والله ما ترجعه خلاص وحتى لو جت ترجع لا اوه بطل بقى الشيطان بقى الشيطان ها طب افرض رجعت وما هي معاه المفتاح اغير الطبله اغير الطبله بتاعت الباب وبعدين اعمل ايه اروح اعمل محضر عشان ما واروح وهي ويفضل الشيطان ينفخ فينا احنا الاثنين وانت بقى ابعتي اخوك علشان مش عارف يعمل ايه وبعدين يعمل الله لا لا ايه ده ايه ده المشكله وسعت كانت المشكله بسيطه انت لو جوه بيتك وحليتي مشكلتك ولا حد هيحس والموضوع بسيط جدا جدا جدا جدا وازاي نشوف ازاي نحله دلوقتي وازاي يبقى بمنتهى البساطه لكن مبدئيا دي قواعد قواعد انك انت ما تسيبيش البيت الله لما يتكلم عن المراه بيقول ايه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب وقرن فين في بيوتكن كن كن شوفي نسب البيت ليك ازاي واذكرن ما يتلى في بيوتكن شوفي برضو القرآن بيوتكن حتى الإسلام يقول لك ان صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد وصلاتك في خدرك اللي هو الأوضة بتاعتك اللي انت بتقعدي فيها أفضل كمان شوف لدرجة ايه طب انت بتيجي في لحظة وتهدي كل ده وتقولي انا سايبه البيت وماشيه طب رايحه لمين يعني عايز افهم اولا اختك اخوك حتى ابوك وامك يعني ابوك وامك اللي ربوا وعلموا وكبروا وما صدقوا انهم فرحوا بيكي وودوكي عند بيت جوزك هيقولوا همك تاني بقى البت بقى في مشاكل بينها وبين جوزها يوه رجعت لنا تاني طب وبعدين طب والله انا حي دلوقتي والبت بترجع عليا لما اموت هتروح فين هتعقد ابوكي وتعقدي عيلتك كلها ليه ليه وان اختك استحملتك يوم مش هتستحملك التاني وعندها جوزها وعندها بيتها وان اخوك قال لك تعالي بس مالكيش دعوه ما هي مراته انت فاهمه هت... هتستحملك يوم هتست... مفيش واحده فيكم بترتاح الا في بيتها وده بيتك مفيش حاجه اسمها تسيبي بيتك وتنزلي واحده تقول لي طب هو قال لي امشي ما يقول وانت بتصدقي الراجل لما بيقول لمراته امشي ده الواحد هو متنرفز بيقول اي كلام آه مش والله متلايته فيها مش عارف ايه ما عليا كفار ام اختي مش يعني كلام زي ده هيتحل كل حاجه من دي لها حل ده اسمه زهار ده اسمه طلاق والطلاق طلاق رجعي وازاي ترجعي وز... مثلا يعني حتى لو وصل الامر لكده لكن عايز اقول مش مسوغ الا اذا كنت بتتلككي بقى تتلككي بقى وهو قال لك خلاص ما تقعديش يلا مش هتطلعي بره مش آه خلاص والله ما انا قاعده لك ما انا محضره الشنطه اهو وانا جاهزه كمان ايه ده ايه ده ولا تسمعي الكلام ده وما تعنديش انا مثلا مش تقول لا ده انا قاعده ان شاء الله مش ماشيه الاخ وجدي قال تقعد في البيت على قلبك ان شاء الله لا لا ما اقولش كده بقول لك واحده واحده يعني ما تطلعيش من البيت اطلعي بره مش عارف حاضر ربنا ماشي حاضر يا جوز طب استنى بس طب اهدى بس طب استهدى بالله طب روح اتوضى بس طب روح ات... كده لكن ما تسيبيش بيتك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه الامر اللي بعد كده برضه ما مت يعني عبال المشكله ما تتحل هو مثلا زعق الصبح وهو ماشي في مشكله على الظهر في مشكله على الصبح انت مستنيه لما يرجع بالليل اين هاو يعني ايا كان تستمري في خدمه البيت لان انت بتعملي لله مش لجوزك انت مش بتعملي بالحته ولا بالاجر ولا باليوميه وبالساعه انت بتتعاملي مع الله لان والله والله ما احد يكافئ المراه على اللي بتعمله الا الله سبحانه وتعالى والله صحيح لان المراه سبحان الله شوف ال ال ال الكنس المسح الطبيخ الزوج العيال البيت الحمل الولاد ايه ده سبحان الله سبحان الله يعني حاجات هو الله عز وجل اللي يكفك ربنا يكرمك ويبارك فيك يا ربي لكن تستمري في خدمة البيت وخدمة زوجك وخدمة عيالك مش خلاص بقى ما يستهلوش ما انا ياما طبخت له ياما عملت له والنتيجه كده والنهايه كده يشتمني مثلا هو ماشي طب وايه يعني ما شتمك مثلا امال امال هيشتم مين؟ هيشتم مين طيب؟ خبط على الجيران يشتمهم كويس يا مراتي واتفكيت فيها مش انت ستر وغطى على جوزك اه جوزك يشتمك حتى انت تقول له ما شاء الله والله صوتك جميل قوي انت بتشتم والله ما شاء الله طب ما تشتم تاني ان شاء الله طب ما وتتقلب ضحك وتخلص انما بقى لا ده شتمني ده عملني يبقى ما يستحقش ان انا اعمل له غدا ليه انت بتعملي غدا له وانت كنت كل مره بتعملي غدا له ولا بتقول يا رب انا بأدي وظيفتي يا رب اللي انت بتأجرني عليها وعايزه الاجر منك يا رب ها فتستمري في خدمه البيت وبرضه تستمري لما جوزك يرجع تحطي له الاكل هو مش هياكل طبعا من ايدك لانه زعلان ايوه ماشي كل الكلام ده هيتحل بعد كده وخلاص لكن يعني راعي بقى ان الزوج زعلان من مراته متضايق منها فمش عايزها مثلا لكن لا انت بتعاملي ربنا مش بتعامليه اعملي واجباتك اعملي اللي يخلصك من ربنا بس انا عملت الاكل والاكل موجود تحطي له الاكل مش عايز اكل حاضر خليه برضه يمكن تجوع كمان شويه لا مش عايز خالص ماشي حاضر لغايه ما نحل بس المشكله ان شاء الله لكن تستمري في خدمه بيتك وخدمه اولادك وخدمه زوجك ده لله سبحانه وتعالى قاعده عامه الاولاد ما يقعدوش حذاري وانت بتحل مشكلتك مع جوزك ان اولادك يقعدوا جنبي الاولاد تماما او استنوا لما العيال يناموا وتقفلوا عليهم وتعالى بقى يا جوزي نحل مشكلتنا في الصالون لا مش طايق وانا عايزه ده انا برضو طايقاك وانا اللي بحبك وانا عايزك بس تعال بس طب تعالى بس طب تعالى خمسه بس نقعد في الصالون هات ورقه وقلم وانا معايا ورقه وقلم مش عايزين نقعد بقى زي ايه رايه وسكينه كده ولا لا انت اللي قلت لا ما شاء الله ما انت ما تفهمش ما حدش فاهم حاجه مين اللي هيتكلم الاول احنا ناس مثقفين وناس مسلمين عارفين مين اللي هيتكلم الاول انت هتتكلم الاول اتفضل اتكلم وحتى لو بيتكلم غلط حتى لو بيقول حاجات ما حصلتش ما تقاطعوش خدي بس نوتس كده قدامك خدي كده ملاحظات اكتبي اكتبي الموضوع الفلاني الموضوع او هو اتكلم انت الاول ماشي هو يكتب زي ما هقول للراجل ها وبعدين ناخد نقطه نقطه نتناقش فيها لما بتكلم ما حدش يقاطعني بالراحه حصل كذا كذا حصل كذا لكن العيال ما يبقوش موجودين لان الاولاد لا موجودين اولا بابا زعلان مع ماما وهما الاثنين اهم اتعقد من الحياه الزوجيه لا البنت هتتجوز ولا الولد هيتجوز ليه انا مش عايشين مشاكل عايشين قرف لان منظر الواحد وهو زعلان بيبقى مكشر من منظر وحش قوي وبعدين بيزعق لو ده الواحد لو بص في مرايه وهو بيزعق هيبطل يزعق طول عمره منظر الواحد بيبقى وحش قوي قوي قوي وخصوصا بقى لما الشيطان ينفخ فعشان كده النبي عليه السلام بيقول ارايتم الى احمرار اذني وانتفاخ اوداجه الواحد وهو متنرفز الشيطان عمال ينفخ فتلاقي الواحد ودنه حمراء وخدوده حمراء عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لما الواحد فينا يتنرفز يعمل ايه اولا امسك نفسك او انت تمسكي نفسك برضه يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ليس الشديد بالسرعه مش العضلات والترابيس والمجانس لا لا لا وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب من يملك نفسه عند الغضب ولذلك من فضل الله على المراه انه جعل الطلاق بايد الراجل لان تعرفي المرأة لو الطلاق بايد المرأة ولا واحدة على وجه الكرة الأرضية كانت زوجك متجوزة لغاية دلوقتي. ليه؟ على طول مش هتضرب على طول فرقع تك تك تك تك وطلق من ثلاثة وأربعة وكده. لكن الراجل عنده أعصاب يثبت شوية لأن دي حياة زوجية وبيت وعيال وعشرة وعشرة. ف ال ال ال ال هتتحل المشكلة بس بالراحة، يبقى المرأة ما تقعدش اولادها موجودين ليه؟ عشان العيال ما يشوفوش المشاكل بين الزوج وبين زوجته خاصة ان انت ممكن تبكي فلو لو بنتك او ابنك شافوك بتبكي هيكرهوا ابوهم بابا خلى ماما تعيط بابا خلى ماما تبكي شو انا وحش كده فليه انت كده وانت هتبكي غصب عنك لان ربنا بيقول في سوره الزخرف او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين المراه مش زي الراجل الراجل يقعد واحد اثنين ثلاثه اربعه لكن المراه بتغلب عليها عاطفتها على طول فبتبكي فممكن هنا الاولاد يكرهوا ابوهم ويحس انه حاجه وكده فجنبي الاولاد لان المشكله هتتحل وهتبقوا انتوا ازواج وحلوين مع بعض يبقى ال- العاصفه عدت العيال ما تاثروش بيها وكذلك جنبي اهلك واهله مش كل حاجه تبقى طالعه تجري على امك في التليفون شفت يا ماما عمل ايه شفت طب ايه ماما هتعمل لك ايه ماما مش فاهم انا ماما هتعمل لك ايه انا يعني يا ريت كل واحده اتجوزت تقطع خلاص ابويا وامي دول عاي- باين لهم انك انت عايشه في سعاده في هناء يوم يحسوا في اخر عمرهم بقى انهم خلاص الحمد لله ربوا وعلموا وبتهم هنيئه ومتهنيه وسعيده خلاص ده اللي هم انت مش عايزه اهلك يبقوا كده ولا كل شويه هتشيل وتحط فوق دماغ اهلك ما كفايه الله يكرمك كفايه انهم ربوكي وعلموكي وكبروكي ووصلوكي لغايه بيت جوزك ايه المطلوب تاني يقولوا همك تاني بعد ما اتجوزتي يعني تو ماتش يعني كتير قوي قوي قوي الحقيقه فالله يبارك لك ما تعرفيش اي حد من اهلك حتى لو في مشكله بينك وبين جوزك وحد من اهلك جه او حد من اهله جه ضحك وتهريج مع بعض و- واخر تمام وبتاع واللي يشوفوك يقولوا الله ما شاء الله زي السمنه على العسل اه اوكي لغايه ما يمشوا خلاص خلاص اه تعالى بقى نصفي اللي بيننا وبين بعض لان انا زعلان منك لا انا اللي زعلان منك طب ازاي طب بالراحه بس حصل منك كذا لا ما حصلش وكذا لكن تجنبي اهلك واهله بحيث ان هم يقولوا ما شاء الله ربنا يكرمهم ويسعدهم ويدعو لكم انما بقى لا انا هبلغ امي وانت هتبلغي امك يبقى الامهات يبقى المشكله مش بيني وبينك العيله العيلتين خبطوا في بعض ولسه بقى لما اخويا يعرف فاخويا بقى- وخاصه لو في نسب بينا بقى الخلاصه الله يكرمك زي ما بتجنبي الاولاد جنبي اهلك اللي بعد كده ايه اللي بعد كده اعترفي بغلطك لو انت غلطانه يعني ابدأي على انك انت انت اللي غلطانه حتى لو مش غلطانه شوفي وجهه نظر اللي قدامك ايه ما هو المشكله ان كل واحد لما بيعرض وجهه نظره ده التلفزيون بتاعه اللي هو باصص بيه انا باصص في التلفزيون بتاعي فمش شايف الا التلفزيون بتاعي بس لكن في تلفزيونك انت اللي باصه بيه عليا ولذلك يقول رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي ليه انا مش شايف نفسي انا شايف كويس قوي قوي قوي قوي شايف كل حاجه قدامي اهو لكن مش شايف نفسي فممكن يبقى فيها عيب او فيها حاجه غلط او فيها كرافته مش معدوله او او او انا مش شايف يبقى يجي واحد يقول لي اقول له اه اه فانا شايف قدامي كويس لكن مش شايف نفسي فممكن ابقى شايف غلط اللي قدامي لكن مش شايف غلطي ممكن انا اللي اكون غلطان وايه المشكله الله احنا ح- هنقول لا بالعافيه انا مش غلطان ليه انت مش بشر انا بشر باصيب واخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الله مين ما مين ما سيدنا ادم لما غلط قال ربنا ظلمنا انفسنا سوره الاعراف وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سيدنا موسى لما وكزه موسى فقضى عليه سوره القصص قال هذا من عمل الشيطان لما ضرب الفرعون انه عدو مضل مبين ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الله ايه المشكله انا غلطان وزي ما هقول لما للاخوه لو الواحد غلطان في حق مراته ايه المانع انه يقوم يقبل راسها ويقبل ايديها كمان والله العظيم ما يزيده الا عز عند الله واعتراف بغلطه ان انا غلطت معلش سامحين وانت كده برضه معلش يا جوزي انا غلطت اذا كنتش اغلط فيك امال اغلط في مين مش انت جوزي ربنا يديك الصحه واغلط فيك كده يعني وتبقى العمليه ايه بضحك لكن لازم تعترفي بغلطك اوعي تبرري الغلط العيب بقى بعض الاخوات تبرير تبرير الغلط آه، انا اصل انا عملت كده اصل عشان انت اللي عملت كده ما هو اصل انت ما كنتش قلت لي كده ما كنتش انا رديت عليك اصل ما ما كنتش انت عملت كده ما كنتش انا يعني عايزه تقول ايه يعني انت صح انت صح يعني يعني هو عشان مثلا مثلا شتمك في لحظه غضب تروح ترد عليه لا لا وبعدين تقول اصل أنا- انت السبب انك انت لا انت غلطان اه هو غلطان من الاول انه يشتم بس انت غلطان انك تردي عليه مفيش واحده بترد على جوزها ابدا اطلاقا وبعدين تعالى بقى ايه اللي خلاه شتم في واحد مثلا هيبقى مراته مهنياه وسعداه وهو لسانه كده شغال على طول بالشتيمه مش معقول لكن الخلاصه انك انت لو غلطانه اعترفي بغلطك وقولي انا غلطانه والله ما يضيرك والله ما يضيرك ابدا بالعكس ده الراجل مننا يعز مراته اكتر اللي بتعترف بغلطها انها اه شوف لما غلطت جت اعتذرت طب ما انت كمان بقى خليك آه، يعني هي تبقى احسن منك اذا كانت هي لما بتغلط بتعتذر انا لما اغلط اتربس لا انا برضه اعتذر يا مش وهكذا فلو انت غلطانه اعتذري للموضوع بس يا ريت برضه حاجه ثانيه تلاحظيها عدم توسيع المشكله خلي بالك من النقطه دي عدم توسيع المشكله يعني ايه عدم توسيع المشكله يعني مشكلتك مع جوزك ما توسعيهاش ما تقوليش مثلا ايه ما انا عارفه انت ما بتحصلش مشاكل بيني وبينك الا لما اختك بتيجي تزورنا او امك لما بتكون عندنا ما هو انا اصل انا عارفه امك لما بتيجي هنا أمم، امي انت بتتكلمي عن امي ليه امي عملت لك ايه امي ده امي اللي سيبنا الموضوع اللي بينا ودخلنا في امي او دخلنا في اختي او دخلنا في اخويا وبعدين انت هتردي هتوسع مشكله اخويا او مشكله امي لما نيجي نرجع للمشكله بتاعتنا لا معلش انا اتنازل عن حقي مش مشكله لكن ده حق امي اه وبعدين هنحل مشكلتك ولا مشكله امه هتبقى مشكله المشاكل دي مش كده طب وليه كده انت وسعت المشكله ليه انت وسعت المشكله ليه المشكله كانت بينك وبينه ومحدوده اه هو قال لك اعملي دي انت ما عملتيش دي لكن آه، خلاص معلش يا جوزي ما ايه اللي دخل امه وايه اللي دخل اخته وانت كل ما تروح عند اهلك تبقى ايه اللي دخل اهله ما انا عارفه مين اللي بيوزك ما انا عارفه مين اللي قالك ما انا عارفه مش ع... ليه كده ليه يبقى انت كده بتوسعي المشكله انت بتوسعي المشكله بتوسعي النار انت بتاخدي النار اللي كانت هتولع هنا رحت واخده منها حته حطها لنا هنا وحته حطها لنا هنا طب هنطفي ايه ولا ايه بقى قولي لي كنا عايزين نطفي دي لا الحق ده طفي دي الحق الحق طفي دي فالمشكله وسعت وانت السبب ما توسعيش المشكله الله يبارك لك الامر اللي بعد كده برضه مهم جدا جدا لما تتناقشي مع جوزك آه شوف الالفاظ اللي اللي هتطلعيها بمعنى جوزك بيتكلم في موضوع وهو غلطان لا مش كده ما حصلش كده ما تقوليليش لا انت كذاب بقى انت كذاب انت كذاب على طول خلصت خلاص ما دام انا كذاب الموضوع خلص ما تعيشيش مع واحد كذاب وما دام انا كذاب بتصدقيني ليه وما دام انا كذاب مش لا ماليش قصد ما اقصدش انا كده لا لا انت قلت ان انا كذاب بس وهتتشال دي بقى جرح شرخ ازاز اتكسر طب ليه طب ليه كده فبدل ما تقولي انت كذاب ما تقولي ايه هو ما حصلش بالطريقه دي هو بس انت حضرتك ما ما انتش فاكر الموضوع لا انا فاكره كويس هو ما حصلش بالطريقه اللي انت بتحكيها ما حصلش بالطريقه اللي انت بتحكيها لكن هي برضه بس ايه يعني زي سيدنا ابراهيم في سوره مريم بيقول لابوه يا أبت إني قد جاء يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا شفت اللفظ وشفت الجمال لكن لو قال له يا أبتي أنت جاهل مجهال جهول جهال جهل بصيغ المبالغة الخمسة أنت ما أنتش فاهم حاجة أنت بتتكلم في حاجة ما أنتش فاهمها أنا عندي العلم قفل لكن شوفي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سيدنا يوسف في سورة يوسف لما دخل معه السجن فتيان بيقول لهم إني تركت ملة قوم ملة قوم هم هم اللي معانا الاثنين دول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون لكن ما قالهمش إني تركت ملتكما يا كفرة يا ر- يبقى قفلت م? فخلي بالك من الألفاظ ما تقوليش أنت كذاب لا ممكن تقولي ده ما حصلش بالطريقة دي لو قال أي كلمة ولا أي حاجة ماشي يا جوز أنت بتشتمني يعني طب يا سيدي جزاك الله خير جزاك الله خير الله يسامحك برضه أنت لو شتمتني دي برضه أنا متقبلاها لأنك أنت جوزي وأبو عيالي وما انساش اللي أنت كذا وكذا ثم زي ما تكون بتجرحيه بس بطريقة تانية إنما لما يشتمك وتقول لي طب أنت أصل أنت قليل الأدب مش قد- أوه. لا لا لا لا لا ده كده بقت العملية إيه فتحت هيجي بقى تتصالح تصالح في ايه في الالفاظ اللي طلعت ولا في اصل المشكله عشان كده بقول خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان ان الالفاظ اللي طالعه منك تبقى يعني منضبطه كتير قوي قوي قوي قوي قوي وورقه وقلم بالراحه كده انت حضرتك قلت كذا لا ما حصلش كذا طب حصل طب خلاص حقك عليا لو هو اللي غلطان وانت اللي قلت له حقك عليا وانا اللي غلطانه بالله عليكي انت خسرتي ايه هم، خليكي معايا بس خسرت ايه لا كرامتي استنى استنى استنى استنى. هو بين الزوج وبين زوجته في كرامه ده الكرامه واحده لا حياء بين الزوج وبين زوجته لا عورات بين الزوج وبين زوجته والكرامه واحده كرامتي من كرامه مراتي كرامه مراتي من كرامتي واحنا الاثنين ستر وغطا على بعض فما فيش حاجه اسمها شغل وسائل الاعلام جرح كرامتي انا لا كرامتي كرامتك ايه انت بتتكلمي عن جوزك انت بتتكلمي عن جوزك يبقى لما تروحي لجوزك وانا هقول الكلام ده برضه للرجال لما تروحي لجوزك وتس- وت- وتبوسي دماغه وتقول له حقك عليا يا جوزي والله ابوس ايدك كمان وانا اللي غلطان بالله عليكي مش هتطفي النار اللي جواه هتطفي النار اللي جواه يبقى لا يمكن هيبقى فيه آه، في مشاكل اه لكن لا يمكن هتستمر المشاكل وهتنقطع كل المشاكل وتعيشي مع زوجك في هناء وسعاده وسرور ويبقى خزية الشيطان لأن الشيطان الملعون بيسرح أباليسه وكل إبليس له حاجة مخصوصة منهم إبليس مخصوص يفرق بين الراجل وزوجته لما يجي الشيطان يحاسبهم بالليل تعال أنت عملت إيه أنا خليت واحد يزني أنا خليت واحد يقتل ها أنا فرقت واحد من مراته يقول له أنت أنت اقعد جنبي هنا أنت أنت فأنت كده هتغذي الشيطان ربنا يغذي الشيطان يا رب وربنا يا حبيبك في زوجك وحبيب زوجك فيك ويجمعكم على الخير وحديثنا بقى للرجال ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته